بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا الكبير ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا مبدأ لو حطيناه في دماغنا حاجات كتيرة في حياتنا ممكن تتصلح إن كل تصرف له نتيجة تصرف مؤذي له نتيجة تصرف حلو له رصيد كل دقيقة في حياتك راحت في اتجاه صح فادتك وكل دقيقة راحت في اتجاه غلط ضرتك هنا الفكرة دي لوحدها بتأكد المفهوم الأرثوذكسي أن النعمة ما تكفيش في خلاص الإنسان لأن الكلمة دي أحيانا بتعمل أزمة مع بعض المسيحيين من طوائف تانية اللي هو السؤال المشهور هل تكفي النعمة وأحيانا أحبائي لما نقول نمجد نعمة ربنا لكن نقول للإنسان له دور في خلاصه البعض بيعتبرنا بنقلل من دور النعمة أو بنهين النعمة إن الإنسان المفعوظ ده يبقى بيشارك في خلاصه بس الحقيقة ده تعليم المسيح وتعليم الكتاب وتعليم الكنيسة الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك وعندنا آيات كتيرة وأقوال كتيرة لكن أنا عاوز أخدها بشكل منطقي وشكل كتابي طبعاً عشان بس نبقى كلنا متفقين على مفاهيم مسيحية أرثوذكسية سليمة ربنا يسوع قال ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله يبقى واضح حسب عمله هي نفسها فكرة الذي زرعته يا إنسان إياه تحصد فأنت خدمت وتعبت وزرعت تحصد إن اشتغلت بالدنيا وسرقت ولخبطت تحصد برضه فكل واحد سيجازى حسب عمله النص ده انا خدته معاكم من سنه لو تفتكروا او بعضكم على الاقل في لقا 13 ولسه كان بيتقري امبارح في قداس الجمعه امبارح النص ده الحقيقه يخوف دايما اقول اكتر اصحاح في لقا يخوف لقا 13 كل اللي اتقال فيه خوف لان المسيح اتسال سؤال مباشر هم قليلين اللي هيدخلوا السماء ربنا يسوع عاوز الكل يدخل السماء كان ممكن يقول لا لا ما تخافوش كتير قوي هيدخلوا السماء الحقيقه ما قالش كده قال اجتهدوا ان تدخلوا من الباب ده ده كان رده على سؤال اقليلون هم الذين يخلصون الرد اجتهدوا اشتغلوا اتعبوا لان هنا الدور عليكم المسؤول عن تحديد مين اللي داخل السماء مش ربنا لان ربنا من ناحيته عاوز الكل في السماء اللي مسؤول عن تحديد مين اللي داخل السماء البني ادمين اجتهادهم مجهودهم هو اللي هيحدد مصيرهم اقول لكم كثيرين سيطلبون ان يدخلوا عارفين حكايه النيات النيه عاوزين عاوزين يدخلوا السماء في حد مش عاوز ولا يقدرون ولا يقدرون برضو القدره هنا بشريه يعني من ناحيه القدره الالهيه ربنا مدينا كل ما نحتاجه للحياه والتقوى عشان نوصل من بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لا أعرفكم من أين أنتم حينئذ تبتدئون تقولون بصوا الكلام اللي هيقولوه مفهوش تعب مفهوش مجهود مفهوش جهاد في معلومات في علاقة كده من بعيد أكلنا قدامك وشربنا طب وإيه يعني دي علمت في شوارعنا طب عملتوا ايه بالتعليم ده يقول لكم انا لا اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم ما تعرفهمش ليه يا رب لان هم ما تعبوش معايا ما اجتهدوش ما عملوش اللي انا عاوزه هم يعرفوني اه بس المعرفه دي ما كانتش توصل للسما الكلام ده اذا يحذرنا وينبهنا لنفس الفكره ازرع كويس لان انت المسؤول عن سماك عن ابديتك انت المسؤول من ناحية ربنا هو عاوزك معاه في السماء بكل الطرق نرجع نأكد تاني مفهوم النعمة وضر لأنه الآية الجميلة بتاعت بالنعمة أنتم مخلصون هل تلغي دورك؟ لا ما تلغيهوش بس تعالوا نفهم يقول في رومية 3 إيه الآن ظهر بر الله بدون الناموس خلي بالكم هو واقف لإيه ضد الناموس مش ضد الأعمال في فرق كبير قوي بين ان الانجيل بيلغي دور الناموس في الخلاص وبين الانجيل بيأكد دور الاعمال في الخلاص لان في بعض الناس بتخلط كلمة الناموس بالجهاد لا الناموس ده اللي هو الذبايح اللي هو الحرفية بتاعت الختان والسبت فعلا ده ملوش دور خالص لكن حياتك جهادك عملك 100% له دور في خلاصك بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون كل هنا عشان تشمل الأمم اللي ما عندهمش ناموس لأنه لا فرق لا فرق بين يهودي وأممي في الحالة دي الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته المجانية هنا في إيه أحبائي في, في الصليب هو حد فيكم دفع تمن دم المسيح حد فيكم دفع تمن معموديته حد فيكم بيدفع تمن في الاعتراف والغفران اللي بتاخده حد فيكم بيدفع تمن في التناول اذا النعمه مجانيه لكن دي ما بيلغيش انك انت لازم تجتهد وتشتغل متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو بالإيمان أين الافتخار هنا اليهود اليهود بيفتخروا بالختان بيفتخروا ان هم شعب خاص عنده هيكل وعنده ذبايح فالفخر بتاعهم ملوش علاقة بقضية الأعمال له علاقة بالناموس أين الافتخار قد انتفى يعني ما عادش اليهودي يقدر يحس بفخر أو بأولوية عن غيره لأن الناموس مش نافعه في حاجة بناموس الأعمال أعمال الناموس هنا يقصد كلا بل بناموس الإيمان يعني تسوى اليهودي بالأممي في قضية الإيمان ما فيش سماء من غير إيمان ما فيش سماء من غير دم المسيح ما فيش سماء غير بدور ربنا اليهودي لما يعمل مش هيدخل السماء بدراعه هذه الفكرة اللي بيأكدها بولس لأنه كان بيرد على التهود هنا واللي يكمل الكلام عشان يبان إذا نحسب الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس أما الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا بلى للأمم أيضا يعني ربنا بتاع الكل الله واحد يبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان أفنبطل الناموس بالإيمان حاشا بل نثبت الناموس معلش القضية دي مش كلكم حاسين بخطورتها بس في تيار غربي داخل بيكسر تماما في أي كلام عن الجهاد أو الأعمال بيكسر المفهوم ده وبيغرس بس فكرة أنت الخلاص فقط بأنك تصدق أن ربنا بيحبك ودخلك السم فأنت ضمنت ودخلت هذا المفهوم مش كتابي ومش أبائي ومش كنسي ومش مسيحي معلش هذا المفهوم قد ينتج عنه أن الإنسان يتسيب في حياته وضميره مرتاح وقد ينتج عنه بر ذاتي ان الواحد يتهيأ له انه بقى قديس وهو لسه ملخبط اخر لخبطه بس عنده احساس بانه افضل من غيره بسبب الايمان مفهوم اعمال الناموس يبقى كلمة الأعمال لما نقراها في الكتاب لازم نميز هو بيتكلم عن أعمال الناموس اليهودية اللي فعلا بولس كان واقف لها جامد لأنه بيرد على قضية التهود ولا الأعمال عموما اللي هي المحبة هو في حد هيدخل السماء من غير ما يحب الناس طب ما حب الناس أعمال في حد هيدخل السماء من غير توبة طب ما هي التوبة أعمال في حد هيدخل السماء من غير المسكين والمريض والعريان والمسجون مش دي كلها أعمال يبقى أكيد الأعمال المسيح أكدها مرارا وتكرارا النعمة تكفي تغطي الخطية مية في المية محدش بيقلل من ان نعمة ربنا لما تكون قتل قتلة بالتوبة بالحياة الجديدة اللي هتاخدها بالمسيح النعمة تغطي اللي فات ده كله فاحنا مش بنقلل ابدا من عظمة نعمة ربنا لما بنقول عليك يا انسان دور الثمن الهي طبعا ليس جهادك يا انسان تمن لنعمة ربنا لان احنا لما نتكلم في الجهاد يقول يعني انت بتدفع تمن خلاصك لا ثمن الخلاص هو دم المسيح ما دفعتش فيه حاجة بس ما ينفعش أدخل السماء واتمتع بالأبدية من غير ما مد إيدي واشتغل مع ربنا أنا عمال أقول لكم اللي بيستخدموه كمان من الآيات اللي ساعات تلخبط إن كان بالنعمة ليس بعد بالأعمال طب ما دي آية صريحة يا ابونا اهي لا هو ما زال بيتكلم عن أعمال إيه أعمال الناموس طبعا من حقه يقول الختان ما يفرقش ما فيش ذبيحة حيوانية تفرق ما فيش سبت يفرق صح وإلا فليست النعمة بعد نعمة لو انت ركزت على أعمال الناموس يبقى المسيح ملوش لازم يموت زي ما قالها في غلطية إذا المسيح مات بلا سبب لو هنقعد نقول البر يجي بالختان والسبت والذبايح والحاجات دي يبقى المسيح مات هدر إن كان بالأعمال ليس بعد نعمة يعني اليهودي بيدخل السماء يا بدراعه يا بالثقة لربنا بدراعه دي ما تدخلوش طيب هل معنى كده ربنا رفض اليهود يقول أفقول لعل الله رفض شعبه حاشا لأني أنا أيضا إسرائيلي يعني مش معنى كده أن اليهود مرفوضين اليهود مقبولين لو صدقوا في النعمة تعالوا نفهم يعني إيه النعمة اللي قصدها الإنجيل طبعا ده بحث ضخم ممكن تقروه في كتب لكن أنا هقولها ببساطة كلمة النعمة كلمة كبيرة قوي تعم كل دور إلهي يعني أي دور من ناحية ربنا ممكن في الكتاب يتسمى نعمة مثلا الخلق نعمة انت اتخلقت نعمة ما انت ما, ما دفعتش ثمن خلقتك كإنسان كان ممكن تبقى سحلية مثلا كان ممكن ما تتوجدش أساسا يعني فانت أساسا واخد نعمة انك انت بقيت إنسان دي حاجة كبيرة عناية الله بيك طول حياتك مؤمن أو غير مؤمن دي نعمة ربنا مديك نعمة انه بيرعاك انت كنت طفل صغير كان ممكن تموت لكن ربنا دبر لك الظروف والوالدين دي, دي كلها نعمة تجسد المسيح نعمة ان ربنا يجي لنا دي نعمة ويموت عشاننا دي نعمة الأسرار الكنسية كلها اسمها نعمة نعمة المعمودية نعمة الميرون نعمة التو... الغفران في التوبة والاعتراف نعمة الثبات في المسيح دي كلها نعمة طبعا الجواز نعمة بس مش مهم انتوا فاهمينه ازاي بس هو الجواز طبعا نعمة لأنه سر كمان الروح القدس ساكن فيك دي نعمة انتوا مسكن لله روح الله ساكن فيكم دي حاجة دي نعمة ما دفعتش فيها تمن وملهاش تمن التجديد المستمر يعني ايه كل ما تغلط ترجع تقول له سوري ساعدني اتغير بتتغير وبتلبس توب جديد وبتتجدد تاني بالتوبة كل دي نعمة نعمة متجددة المواهب الروحية نعمة انت عندك نعمة في الخدمة نعمة في العلاقات نعمة في الكلام كل دي اسمها نعمة كلمة النعمة ممكن يستعاض عنها أحيانا بكلمة شركة الروح القدس في اللاهوت أو في الفكر الكتابي نفس مفهوم النعمة هو نفسه مفهوم شركة الروح القدس بس شركة الروح القدس بتوضح حتة زيادة ان ربنا له دور وانت مشاركه بحته كلمة الشركة يعني ايه في بارتنرشيب في شريك في الموضوع الروح القدس بيعمل دوره في خلاصك بس انت مشاركه ومن غير ما تشاركه الدور مش هتخلص عشان كده اقول نعمة ربنا يسوع ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون مع جميع هي دي اللي بتفهمنا كلمة شركة الطبيعة الإلهية ودي عملت أزمة كبيرة في سنين في عمر البابا شنودة لأن البعض فهمها بجسارة كأننا اتسوينا بربنا أو بقى يتكلم براحته شوية أن ربنا أشركنا في طبيعته الخاصة الحقيقة الكتاب ما قصدش كده ولا الكنيسة عمرها فهمتها كده معناه ربنا بيشاركنا في خلاصنا ربنا مشترك معانا انه يزقنا على السماء ربنا بيدينا كل حاجة عشان لما نمد ايدينا بمجهود بسيط نوصل للسماء فبقى في شركة لكن مش معناها كده ان انا بقيت ربنا زيه مفيش المعنى ده خالص انا مشاركه في خلاصي مشاركه في جهادي مشاركه في خدمته فهو مديكوا فرصة ما انتوا خدام يعني ايه خدام يعني ربنا اشرككم في خدمته مش ده شغله اداكوا فرصة تشتركوا معاه في شغله فبقيتوا شركاء الله التعبير اللي قاله بولس بطريقة تانية عاملين مع الله احنا بنشتغل معاه ادي مفهوم الشركة ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه يبقى احنا الشركة دي تؤكد ان احنا لينا دور في خلاصنا وفي خلاص الناس تعالوا نبص لها من منظور تاني لو كانت النعمة تكفي تماما بدون اي دور بشري كده يبقى في حاجة غلط احنا بنغلط روحنا لان احنا نؤكد في الفكر المسيحي ان الانسان ايه حر وإرادته حرة وطول ما هو عايز إنسان حر لو النعمة تكفي معناه ان عدم دور الانسان اتلغت الارادة البشرية ربنا بيدخلك على السماء غصب عنك لو كانت النعمة هتدخل الناس السماء من غير ما يشتركوا بأي دور يبقى باظت فكرة حرية الإنسان في تقرير مصيره تعال نقولها بطريقة تانية لو كانت النعمة كفاية طب أنا وأنت ليه لغاية دلوقتي بنغلط ما احنا واخدين نعمة مش خدنا التجسد والفداء مش خدنا المعمودية والميرون طب امال بنغلط ليه ده يؤكد ان علينا دور زي ما بنغلط بدورنا بإرادتنا بنتوب بإرادتنا زي ما بنأثر في خدمة الناس نرجع تاني نصلح ونحب الناس ونتعب معاهم يبقى لينا دور لو كانت النعمة تكفي ليه كتاب قال ان في كتير هيهلكوا كثيرون سيريدون ولا يقدرون طب ليه ما هي واضحة اهي ناس كتيرة قوي نفسها تروح السماء بس مش هتوصل طب ايه الفرق هنا الفرق دور البشر مش دور الله بلغة بقى القديس يعقوب حطها بطريقة تاني قال الإيمان من غير أعمال فكرة نظرية قالها إزاي لو واحد بيقول امضية بسلام استدفئة واشبعة ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد بيتكلم عن ايه الخدمة لو واحد لقى واحد غلبان قال له آه مش عارف آه ربنا يحنن عليك ما عملش حاجة يعني طب هو كده استفاد ايه هكذا أيضا الإيمان إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته يبقى لو الإيمان بتاعك ملوش عمل أكتف بيعبر عن إيمانك تبقى إيمانك مزيف العمل ده يطلع توبة يطلع حب يطلع جهاد ضد الخطية يطلع اكتساب فضيلة يطلع قراية في الإنجيل كل دي أعمال تليق بالإيمان اللي انت عامله يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيمان يبقى أنت لما بشوفك بتنزل للفقراء تخدمهم وتعرق أنا بقول إن وراك إيمان ليه؟ ما هو أنت ليه سايب الراحة والتكييف والبيت والعربية ونازل تفعص في الطين وتعرق وتشيل وتحط يبقى في حاجة جواك بتحركك ثقة ان ربنا هيكافئك على اللي بتعمله الثقة دي هي اللي خلتك تعمل كده يبقى عمل الخير والمحبة والرحمة والخدمة كل ده طالع من إيمان جواني أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل ولكن الشياطين يؤمنون إن كان على الإيمان النظري أن ربنا موجود طب ما الشياطين عارفة كده كويس فرقت إيه عن الشيطان الفرق الأساسي بين الشيطان والإنسان مش في الإيمان في فعل الإيمان في عمل الإيمان في نتيجة الإيمان إن كان على المعرفة بس الشيطان معرفته أحسن منك يعني أنت تشك أن ربنا موجود الشيطان ما يشكش أبدا تخيلوا أنت تشك أن ربنا يقدر الشيطان ما يشكش متأكد أن ربنا يقدر بس الشيطان ما بيحبش ربنا ما اشتغلش مع ربنا ما بيعملش أي عمل مرتبط بالإيمان ده هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ لأن القديس بولس ركز على أن إبراهيم آمن فتبرر. القديس يعقوب أضاف حاجة مهمة أن إيمان إبراهيم كان إيمانا إيه؟ عاملا. يعني هو ما لغاش فكرة القديس بولس فعلا آمن إبراهيم فحسب له برا. بس لأن بولس كان بيناقش قضية مختلفة أن التهود أو اليهودية ما توصلش. الإيمان هو اللي يوصل قديس يعقوب ابتدى يضيف عليها فكرة بس الإيمان ده يا جماعة مش فكرة نظرية مش كلمة هتقولها الإيمان ده حياة الإيمان في أكشن بيطلع فيقول هنا إيه ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال الله طب ما بولس ما الكتاب بيقول آمنة يقول إذ قدم إسحاق ابنه أكشن على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان يعني إيمانه بان في الحركة دي أنه واخد ابنه مستعد يموته من أجل ثقته في الله فيبقى هنا إيمان فاعل أكتف حقيقي لكن لو أنا شايف الفقراء وعندي إيمان أن ربنا هيأكلهم وعندي إيمان أن ربنا هيجازي كل اللي يتعب معهم وفضلت قاعد ساكت ما بعملش حاجة يبقى ما عنديش إيمان يبقى تمثيلية يبقى هو جازى على سلبيتي وعلى كسلي لأن شايف الناس غلبانة وتعبانة وساكت والعكس لو تعبت معاهم قوي أكافئ عن محبتي وتعبي إذا الأعمال اللي هتحكم في الآخر تم الكتاب القائل آمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله يعني ما كملتش الجملة بتاعة الإيمان والبر إلا بالأعمال اللي تعبر عن الإيمان ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده طب هل التوبة نعمة؟ سؤال مهم يعني هل الواحد فجأة ربنا ينعم عليه فيتغير؟ تعالوا برضو نناقشه لو كانت كده ما كانتش جت ابدا كوصيه لو هي دور الهي فقط ان ربنا بيغير قلب الانسان فجاه بدون اي دور منه ما كانش الكتاب يقول ان لم تتوبوا اصبحت المسؤوليه على مين على الناس حطها في ملعبنا من ناحيه ربنا عاوز يريد ان الجميع الى معرفه الحق يقبلون ما هي دي التوبه فاشعيا بصوا كام فعل هنا بصوا للأفعال اللي قدام عينيكم عشان تعرفوا أن التوبة فعل إرادي فعل بشري ده ما بيلغيش أن التوبة نعمة التوبة عشان تكمل في دور إلهي ربنا هو اللي بيعينك عشان تتغير هو اللي بيسندك عشان تكمل المشوار لكن اغتسلوا ده فعل أمر عليك أنت الدور اعزلوا شر أفعالكم عليك دور كفوا ده فعل أمر تعلموا اطلبوا انصفوا اقضوا لليتيم حاموا عن الأرملة بص النعمة بقى إن كانت خطاياكم كالقرمز دي ما تقدرش تعمل ما قالش بيضوا نفسكم ما تقدرش ما تقدرش تشيل الخطايا اللي عملتها قبل كده هو يقدر بقى دي النعمة بقى إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالتلج لو حمرة كالدودي تصير كالصوف فهمتوا الدور لما تقدرش عليه ربنا يقدر عليه لكن اللي تقدر عليه لازم تعمله وإلا مش هتكمل الدايرة ومش هتوصل للسماء فيقول إن شئتم هذه تؤكد الدور البشري إن شئتم وسمعتم تاخذوا خير الأرض إن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم هل بقى في تعارض مثلا بين رسالة روميا بالذات اللي عمالة تمجد النعمة قوي وبين بقية تعاليم الكتاب كلام المسيح أو رسالة يعقوب الحقيقة مفيش تعارض لو أنت قريت الرسالة كويس هتتأكد أن القديس بولس معتدل جدا في تفكيره وعارف كويس أن النعمة ما تكملش في دورها إما كانش الإنسان يتجاوب معاها لأن اليهود خدوا نعمة لهم عيون يبصرون ولا يبصرون فالنعمة ما فادتهمش بسبب عندهم فهو قال في رومية 11 ما يفيد كده أنه يعني كأن النعمة ملهاش احتياج للأعمال لكن في رومية 2 يقول إيه أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته دي كلها اسمها النعمة غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي بصوا تصوروا أن روميا حط نفس الإعلان الكتابي اللي قاله المسيح وتكرر في كذا حتة يجازي كل واحد حسب عمله إذا بولس قالها في روميا مع أن روميا أكتر رسالة بتقول إحنا الخلاص بالنعمة بس قايلة أن كل المجازاة مرتبطة بالعمل أما الذين بصبر في العمل الصالح أهو يطلبون المجد والكرامة والبقاء فيجازون بالحياة الأبدية يبقى واضح أنه اللي بيصبروا ويجاهدوا ويشتغلوا مع ربنا ياخدوا الحياة الأبدية فروميا برضو مرة يقول إيه احسبوا أنفسكم هذا فعل ده أموات عن الخطايا لا تملكن الخطية في جسدكم لا تقدموا أعضاءكم آلات قدموا زواتكم مش دي كلها أفعال كلها أدوار للإنسان لازم يعملها عشان يتمتع بالنعمة إيه اللي بيفرق واحد عن واحد في الكنيسة عموما دور النعمة أيوة طب يعني دور النعمة ما نعمة ربنا للكل لا استقباله للنعمة جهاده هو اللي هيحدد مفعول النعمة في حياته جهاده بيحدد مفعول النعمة في حياته من له يعطى ويزداد من ليس له الذي عنده في رومية 8 يقول نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد ستحيون يبقى هنا الإماتة ده فعل إماتة الجسد الصوم والسهر وتحدي الشهوات مش كل ده دور بشري آية تانية تقول إيه أنت بالإيمان ثبت لا تستكبر بل خاف خاف معناه أنك أنت عليك دور ولو ما خفتش هتهلك إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية لعله لا يشفق عليك أيضا خلينا نلخص بقى ونختم الخلاص يا أحبائي في المفهوم الأرثوذكسي لا يكتمل إلا بالإيمان أول مش معنى ان احنا عمالين نقول دور الانسان وجهاده يبقى لو واحد اخلاقه كويسه هيدخل السماء لا برضه مفيش واحد اخلاقه كويسه هيدخل السماء من غير النعمه من غير المسيح من غير العمل الروح القدس لا مفيش حاجه اسمها كده فعشان نخلص يعني نوصل للسماء اولا الايمان اتنين التوبه والتوبه دي رحله العمر زي ما الايمان رحله العمر تفضل تتوب طول الوقت بالجهاد مع التوبة في جهاد ضد الخطية في جهاد للالتصاق بالنعم في جهاد عشان النعمة تشتغل عليك بالكنيسة مفيش خلاص بره الكنيسة الكنيسة مقصود مين للأسرار مش هتقدر تخلص من غير ما تتعمد من غير الميرون من غير التناول الخلاص يحتاج انك تفضل دايما خايف على خلاصك اللي هي فكرة التواضع انك متواضع مش شايف نفسك مستغني مش شايف نفسك واصل مش شايف نفسك مكفي كل حاجة لا انت دايما عندك احساس الاحتياج بالتالي خلاص مرتبط بالاعمال او بين قوسين بالمحبة لان الاعمال في العهد الجديد كلها عبارة عن تعبيرات حب انت بتصلي حب ربنا بتتعب عشان بتحب الناس بتخدم بتسامح كل ده يوصل للسم ده كان مفهوم سريع عن هل تكفي النعمه النعمة تحتاج إلى جهاد لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد